بسم الله الرحمن الرحيم
يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى عن أهل السنة والجماعة ودروسنا الأخيرة كانت حول منهج التلقي من القرآن والسنة وكنا نتحدث في نهاية المطاف عن أمور ذكرناها ترتبط بالمنهج جوازا أو منعا فقلنا مثلا والفراسة الصادقة حق والرؤيا الصالحة حق وكل ذلك ليس من مصدر التلقي أو التشريع نقر الفراسة ونقر الرؤية الرؤية الصالحة ولكن لا نعد هذا تشريعا وكلامنا هذا رد على كلام المبتدعه الذين يجعلون الرؤى والمنامات ويجعلون الفراسة والإلهامات أصلا من أصول التشريع فنقول الفراسة حق الرؤية الصالحة حق ولكن ليس ذلك مصدرا من مصادر التلقي أو التشريع كما ذكرنا بعدها والكرامة لأولياء الله حق تحدثنا عن الكرامة وعن الأولياء في الدرسين السابقين من القرآن والسنة مع المفارقة بين الكرامة وغيرها تبيانا لهذا النص وأفضل الكرامة الدوام على الطاعة والاستقامة وخرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية خرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية لماذا؟ لأن خوارق العادات كثر وقد قارنا بين الكرامة والسحر والشعوذة والامتهان والاستدراج وكل ذلك قد يشترك في خوارق العادات فليس كل خارق للعادة يكون دليلا على ولاية العبد وصلاحه بل ينظر في حال العبد إن كان فيه إيمان وصلاح وتقى كان هذا من باب الكرامة وإن لم يكن فيه هذا الصلاح ولا هذه الاستقامة كان له باب آخر إما باب ادعاء النبوة أو باب السحر والشعوذة أو باب الامتهان أو باب خارق آخر لكن أن يكون الرجل على غير المنهج المستقيم وتظهر على يديه خوارق العادات فنقول نحن لا نعلم حاله ما دام ظهر الخالق على يديه فهو ولي ويبقى الشيخ بين وادي الكرامة ليس كل خارق للعادة يكون كرامة وخرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية وذكرنا أيضا وكل مؤمن ولي للرحمن بقدر ما فيه من تقوى وإيمان لأن الناس صنفان أولياء أو أعداء وأولياء الرحمن أعداء الشيطان وأولياء الشيطان أعداء الرحمن فالولاية في عمومها تبدأ بالإسلام إن دخل الرجل الإسلام كان كافرا وأسلم دخل في الولاية أو ولد مسلما فأعلن الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا دخل في الولاية ولكن الولاية العامة في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فآية سورة البقرة هنا قسمت الناس إلى قسمين ولاية عامة وولاية إيه، من حيث الولاية العامة إلى أولياء للرحمن أو أولياء للشيطان من كان وليا للرحمن كان عدوا للشيطان ومن كان وليا للشيطان كان عدوا للرحمن فكل الناس أولياء لكن إما للرحمن وإما للشيطان فانظر من تكون لكن هيستوي الناس في الولاية لا قد يشتركون في الاسم ولكن يختلفون في المسمى أو في المضمون فهم بعد اشتراكهم في الولاية العامة كاشتراكهم في اسم الإسلام كاشتراكهم في اسم الإيمان هم درجات كما أن الدين درجات إسلام إيمان إحسان فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا فهنا يأتي باب التفاوت في درجات الولاية فإذا ترقى الإنسان من الإيمان إلى التقوى انتقل من الولاية العامة إلى الولاية الخاصة كما في آية يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إذا الأول كان مجرد إيمان هنا إيمان وتقوى فأصبحت ولاية خاصة فيوم أن يوجد في الإنسان إيمان وتقوى تستطيع أن تقول عنه ولي كل مؤمن تقي ولي لله بحق ولا تنحصر الولاية في من مات ولا في أصحاب المقامات إنما فيكم بإذن الله أولياء أي ما دام فيكم من يؤمن بالله ويتقيه فهو ولي لله عز وجل قد يكون حافظا لكتاب الله قد يكون طالب علم قد يكون عالما مخلصا في دعوته إلى الله عالما عاملا قد يكون إماما عادلا قد يكون رجلا صالحا خفيا وفيا تقيا نقيا قد لا تعرفه ممن إذا حضر لم يعرف وإذا غاب لم يفتقد قد لا يكون له هيئة أو منصب من هو أشعث أخبر ذي صمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له ومع ذلك لو أقسم على الله لأبره ولو سأله زوال الجبال لأزالها ولد حي من الأحياء ما هو ميت الناس العوام يعرفوا هذا المعنى لا ده لو ان واحد غريب عن البلد مسلم من السياح اللي جاي من بره بس مسلم مش جاي سياحة عشان يروح الآثار والمعابد والأهرام لا ده مسلم وبقول له أنا عاوز أروح لولي إيه اللي هينقدح في ذهن ابن البلد اللي بيسأله الأجنبي هذا أو الغريب هقول له حاضر تعالى أوديك سيدنا الحسين أوديك السيدة زينب السيدة نفيسة السيدة سكينة السيدة عائشة نوديه السيد البدوي مع السفير الأمريكي يوديه سيد عبد الرحيم القناوي برضه مع السفير الأمريكي يوديه للموالد ويوديه للمقامات والأضرحة إنما ما يخطرش لباله إنه في أولياء في الأحياء رجل صالح أهل قرآن حافظ على دينه مستقيم على أمر ربه حاكم عادل مش عادل ما يلاقيهوش تقريبا ما يلاقيش إمام عادل إنما ممكن يلاقي عادل إمام وهكذا إنما يلاقي ولد أكيد في أولياء ولكم في الولاية نصيب على درجاتها إذا كل مؤمن ولي للرحمن بقدر ما فيه من تقوى وإيمان بدليل آية فاطر وسلطت عليها الأضواء من قبل وهي قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور ومن ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب يبقى الآية هذه أو مجموعة هذه الآيات تكلمت عن درجات الأولياء فذكرت من أولياء الله من هو ظالم لنفسه أنا وإنت بس هتنفكش أنا والحاج ده السيدة عائشة هي بتتلو الآية بتقول فمنهم ظالم لنفسه فبتقول لمخاطبها مثلي ومثلك يعني لما أقول لك أنا وإنت يعني إحنا لما يبقى مثلي ومثلك يعني أنا مثل السيدة عائشة طب يا ريت مثلي ومثلك شوف السيدة عائشة بتقول فمنهم ظالم لنفسه مثلي ومثلك وهي صحابية جليلة أم المؤمنين وبتسلم صحابي جليل هي والصحابي اللي بتسلموا قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب إيه اللي جاب الحسنة أو الكفة للجبل ويا ترى نسبتها هتطلع قد إيه أو هيطلع في الجبل كام حسنة أو كام كفة ده لو إنك أنفقت مثل أحد وذهب مش حاجة تانية مش جنيه مصري قيمته ما لا راحت ولا جات الجنيه السوداني بقى يضربه بالمركوب لا ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه فبتقول له فمنهم ظالم لنفسه مثلي ومثلي طب لما السيدة عايشة تقول كده وانا جاول زي وزيك ده احنا يبقى في العلوي مع ان احنا في البتاع يعني لو حصلنا السبنسل يبقى ادينا هنركب القطر وهنسافر ان شاء الله فمنهم ظالم لنفسه والشاهد ان الظالم لنفسه ولد لان ربنا قال فيه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا الذين اصطفينا من عباده الاصطفاء هنا اصطفاء ولايه فمش معناها انه الولي معصوم ده بيبقى ظالم لنفسه طب ظلمه لنفسه ازاي بتقصيره بالطاعات او ارتكابه للسيئات طب وقصر في الطاعات ليه فاتقوا الله ما استطعت مش هيقدر يعمل كل حاجة قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام طب وارتكب المعاصي والسيئات ليه لأنه ليس معصوما كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون بس ده ولد والمفروض انه سفي اه والاتقياء ليسوا معصومين وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم استغفروا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أهو أهل تقوى وربنا يقول فيهم والذين إذا فعلوا فاحشة ولا تذكر كلمة الفاحشة إلا مع الكبائر أو ظلموا أنفسهم بتقصير بالطاعات أو ارتكاب للمعاصي والسيئات يبقى مين قال إن الولي معصوم؟ محدش يبقى مش كل حاجة يعملها الولي تبقى مية مية أو, أو إحنا نأخذها عنه تشريعا وإحنا بالمناسبة ما بنتكلمش دلوقتي عن قضية الولاية لكن بنتناولها من باب انه ال- الولي ليس معصوما وتحدث له الكرامة فلا نسلم له بكل ما يقول أو بكل ما يفعل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد اللي هو أدى الفرائض وترك المحرمات ومنهم سابق بالخيرات ودول درجات أدى الفرائض والنوافل ترك المحرمات وال- والمكروهات ده نوع نوع أرقى منه أدى الفرائض ومعها النوافل والتزم الورع وترك المحرمات ابتعد عن المكروهات واجتنب المتشابهات يبقى ده الدرجة العليا ولذلك وإن كانت الآية صرحت بثلاثة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إلا أنه في التفسير جعلوها أربعة درجة دنيا الظالم لنفسه درجة وسطى المقتصد درجة عالية سابق بالخيرات صاحب الفرض والنفل وتارك الحرام والمكروه صاحب الدرجة العليا بعد العالية العليا اللي هو أدى الفرض والنفل والتزم الورع ترك الحرام والمكروه واجتنب المتشابهات يبقى هم درجات ويبقى وكل مؤمن ولي للرحمن بقدر ما فيه من تقوى وإيمان ومع ذلك لا حكمة للمكاشفات والمخاطبات إن ادعيت ونحوها من الأحوال الولي قد تحدث له مكاشفات أو إلهامات أو ما يكون من باب الفراسة أو من باب الرؤية الصالحة الصادقة أو ما يسميه المتصوفة بالكشف مكشوف عنه ونعرف له شبيها في السنة وهو باب الإلهام أن يقال عمر الفاروق الملهم فيما ذكرناه في الحديث لقد كان في من كان قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر أو فعمر منهم إلهامات عمر وفيما يحدث به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لو لم يطرها التشريع أو الوحي لا تكون تشريعا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الباب بالنسبة لعمر باب الإلهام أو بل أنه محدث ومع ذلك عمر لا يؤخذ برأيه إلا فيما يوافق الوحي أو يقره الوحي ولذلك في قضية الأسرى أسرى بدر قال عمر رأيه وقال أبو بكر رأيه فمال النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من طابع الرأفة والرحمة إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه لكن نزل القرآن على رأي عمر رضي الله عنه فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وبكى أبو بكر وجاء عمر وهما يبكيان ما يبكيكما قال لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر يعني لو لم يقر الوحي إلهامات عمر وموافقاته ما تعد شيئا فمهما كان الولي وليا وبلغ في الولاية القمة السامقة لكن لا نأخذ بالإلهامات ولا المكاشفات ولا المخاصبات ولا المنامات لا نعد شيئا من ذلك تشريعا إنما عند إخواننا المتصوفة هذه المسألة دي الشيخ شاف الشيخ رأى الشيخ قلهم يا عم ايه اللي انتوا بتقولوه ده في عباداتكم وفي اذكاركم زي لما كنت قاعد في المناظرة مع الراجل الصوفي ايه الكلام الغريب اللي بنسمعه ده وبنقرأه في الاذكار قال دي خصوصيات قلت له مش خصوصيات لانه الراجل اللي عرض علي الطريقة قبل ما ادخل في الطريقة اداني الورد ومع الورد الصفر كنا طلبة في كلية الدعوة فكل طريقة بتحاول تنشر يستقطبوا ولد من الأولاد يكون طيب وصالح وأذهبي ويقول له حاول يعني ما تبقاش انت لوحدك في كلية الدعوة شوف كده الجماعة اللي بيصلوا الجماعة اللي تقدر تجلبهم وخد معاك شوية سبح وشوية أوراق ووزع فكانوا بيوزعوا علينا فبقول له مش خصوصيات ده كل مريد بيقرأ هذا الكلام فقول لي بقى ايه معنى احمى حميسا واطمى طميسا وكان الله قويا عزيزا وقول لي ايه معنى بها بها بها بهيات بهيات بهيات كردد كردد دهي دهي ده ده وفي بعد كده تلاقي لمن فانجلل لمن فانصلل يا أرض خذيه قل كونوا حجارة أو حديد أنا الأسد تهمي نفذ منه المدد لا أبالي من أحد يوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه يا عم الكلام ده أيوة أنا أقول لك قول دي إشراقات وتجليات وخصوصيات وانت ما تقدرش تفهم الكلام ده لأن العالم عند قدم العارف والعارف ليه إشراقات وليه تجليات طب يا عمي حتى لو إنه الكلام ده صحيح يصلح أن يكون تشريعا طب وصاحبنا هيترجم الكلام اللي قلته ده ازاي مشكلة عدت طيب خلاص الحمد لله فكلامنا نحن أهل السنة والجماعة ولا عصمة للمكاشفات والمخاطبات إن ادعيت ونحوها من الأحوال لا لا عصمة لها أحيانا تكون من باب الاستنارة من باب التوفيق من باب أن ربنا وضح له حاجة لكن لا تكون دينا لا تكون تشريعا شيل كل حاجة تبقى دين ده طين مش دين وبعدين المسألة ما بتصلش عند حد العامة والجهلة الدراويش والمريدين ومشايخ الطرق ده كمان في عمم كبيرة دلوقتي بتنشر هذا الكلام على انه دين لا عصمة للمكاشفات والمخاطبات ان ادعيت ونحوها من الاحوال ونقل مصدرية التشريع من الوحي إلى الهوى من أخطر مناهج البدع والإلحاد ونقل مصدرية التشريع من الوحي مصدر التشريع عندنا قرآن وسنة وحي القرآن وحي والسنة وحي إن هو إلا وحي يوحي والقرآن والسنة دل على الإجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين هو الإجماع وأجاز الاجتهاد فيما يقيس فيه العالم حادثة لا نص لها على حادثة لها نص تشاكلها في العلة فتوافقها في الحكم فأصبحت مصادر التشريع الرئيسة أربعة قرآن سنة إجماع قياس المتفق عليه فننقل مصدر التشريع من الوحي وما أقره الوحي إلى الهوى إلى المزاج الشيء اللي يعجبنا ناخذ بيه واللي ما يعجبناش ما ناخذش بيه كما يقول الله عز وجل في صفات المنافقين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون المسألة لا تكون بالهوى انت عندك ياما ناس بتفتي بالهوى ممثلين وممثلات بيفتوا في الدين بيقولوا هو الرأس حرام ده شوف والواحدة بتكسب عرق جبينها مين اللي حرمه؟ في ناس يقول لك هو الرقص الغربي منتصب فيجوز انما الرقص الشرقي نائع فلا يجوز وهناك من قال العكس ويجي واحد زي قبيح الهداد على عكس اسمه وصل انت لازم تحبكنا ايه يقوم يقول لنا السجاير ما تفسدش الصيام وبعدين يرجع في الفتوى يقول يعني سجارتين ثلاثة بقى يبقى ده هوى ولا دين؟ هوى وبعدين في آخر فتاويه وليست آخرا يا رب يقوم يقول القبلات بين الشباب والفتيات جائزة وبعدين يعمل احتياطات ومحاذير في الفتوى تجوز للشباب وليست للمتزوجين ده كله هوى طين مش دين فتة مش فتوى فتاوي ذات البلاوي رويبضات يتكلمن في أمر الدين أو يتكلمون في أمر الدين فضلا عن أمر العام ده الحديث بيقول بين يدي الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال الكويسف في رواية قال التافه يتكلم في أمر العامة أنا فاهم أن التافه يتكلم في أمر العامة واحد يقف في مجلس الشعب يتكلم مثلا إنما دي طلعت من أمر العامة لأمر الدين بيتكلموا في أمر الدين وإذا كنت اتكلمت عن واحد فبضرب مثال لأنه يحكوا فيح قوي وإلا فأمثاله كثر وبطلنا نقرا الجرايد ونشوف الصحف ونتابع البلاوي لأنه الإنسان صحته ما تحتملش ولا أعصاب ويطلع يجي ينفعل على المنبر ما يروحش طب ليه؟ بطلنا نقرا ده ما كانتش حاجة تيجي كده يعني صحفي ولا غيره ايه رأيك في الفتوى اللي اتقالت؟ حد يقول لي قلت له عاوز ايه مني؟ قال لي رد لي على الفتوى قلت له حاجة ما يتردش عليه دي مكانها مستشفى المجانية ملهاش فتوى عندي ملهاش رد ده لا قيمة له ولا وزن ما يتردش عليه فنقل مصدرية التشريع من الوحي إلى الهوى من أخطر مناهج البدع والإلحاد مبتدعة كده أهل الضلال كده فتاوى المسيسة كده شوف احنا لسه كنا امبارح ناس بتتكلم عن عيد الأم وبيعتبروه من الدين احنا عندنا طاعة الوالدين وبر الوالدين واحسان إلى الوالدين دين على انه كل يوم عيد للوالدين انما ما نعرفش بالهوى عيد الام ما يبقاش يوم 21 مارس بس كل يوم لها عيد كل صلاة لها دعاء أنشكر لي ولوالدي طب انت بتشكر لله بايه في كل يوم خمس صلوات يبقى تشكر لوالديك خمس مرات على الأقل أبسط ما تقدمه الدعوات أثناء الصلوات عشان تحقق شيئا من معنى قوله تعالى نشكر لي ولوالديك وبتقبل ايه الوالدين داخل صالح وطاعة وبر الإحسان كله وبالوالدين إحسان لا لا كله ده يتنسي ويبقى يوم 21 مارس عيد الأم واللي يبعت باقة ورد واللي يبعت زهرية واللي يبعت حاجة هايفة واللي يبعت حاجة كويسة وهناك يبعتوا لهم كارت في أوروبا وأمريكا والولد ممكن ما يشوفش أمه اللي رميها في دار المسنين غير يوم عيد الأم ويمكن ما يشوفهاش بس يبعت لها بوكيه ورد أو يبعت لها كارت وتقعد تبوس في الكارت وتحضن في باقة الورد ايه اللي ده؟ احنا ما عندناش الكلام فارغ ده هوى قولوا مثل ما يقول المؤذن
جدا في برنامج على الهواء مساحنا بكرامة الأرض من الثلاث المكان حتى الفلسفة نفسهم في اللي بتصع فيه السمور
ننال الشهادة إن شاء الله
نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين كثيرة هي الفتاوي ذات البلاوي التي مصدرها الهوى ولا تمت للدين بصلة زيها زي ما قلنا إن ناس يخطبوا ويتكلموا عن عيد الأم ويقولوا عيد الأم من الإسلام ده الإسلام قال عن الأم يا ما قال آه قال الإسلام في الأم الكثير هو يعني هيجي حاجة أكثر من إنه ربنا يقرن الإحسان للوالدين بعبادته في أكثر من كده حاجة قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا نشكر لي ولوالدي وتتكرر في القرآن الكريم قضية ربط الإحسان للوالدين بعبادة الله وعدم الشرك به آيات الإمام القرطبي رحمه الله يقول لو لم ينزل من القرآن سوى قوله تعالى وبالوالدين إحسانا في بر الوالدين لكفى لأنه بالصياغة دي كمان عاوز أستاذ يكون أستاذ فقه لغة ويشرح لك وبالوالدين إحسانا وليه قال وبالوالدين إحسانا وقدم المسؤول عن الفعل يفيد الاختصاص وليه قال إحسانا بالمصدر ولا جاتش بصيغة الفعل أحسنوا إلى الوالدين تجسيم الإحسان بتمامه وكماله للوالدين مع التخصيص تقديم المفعول على الفعل وبالوالدين إحسانه دي مسألة يعني أي واحد عنده أبجديات في اللغة أو دراية باللغة يقول يا مش ممكن فالمسألة ما تقفش عند حد إن إحنا نعمل لهم عيد وبعدين عيد لمين؟ للأم وأين الأب؟ لأنه جاي لنا العيد من بره جاي لنا من الغرب الغرب أبناؤه لا يعرفون لهم أبا يوم ما يعرف إنه ليه أب يطلع سفن أب فعشان كده عيد أم بس طب هم عندهم أمهات من غير آباء ما يعرفوش آباءهم امبارح كنت بقول في مسجد الفتح في المعادي في الدرس بعد الجمعة لما كنت في النمسا فصديق لي راكب المترو في فيينا وبعدين شايف شاب قاعد مع 10 15 شاب في سنه وبيقول لهم بما معناه بلغتنا العربية لأن هم بيتكلموا ألماني بيقول له أنا أقطع ذراعي لو فيك واحد يعرف مين أبوه فلاخر بيحكي لنا القصه واحنا قاعدين في الجامع فواحد قال هنا قضيه ده عندي ان احملها قال له ايه قال له الولد عاوز يتجوز راح يقول لابوه عاوز اتجوز يا بابا جارتنا قال له الا دي الا دي انا اجيب لك احسن بنت في فيينا بس دي لا الواد قعد يعيط بحبها يا بابا وراح لامه امه بتقول له بتعيط ليه لا بقول لبابا عاوز اتجوز كريستينا صاحبتنا جارتنا قال قال لي لا اتجوز اي واحده في الدنيا اتجوزها لك الا دي قالت له لا روح اتجوزها لا طب حلي لي اللغه قالت له ابوك بيروح عند جارتنا فخلف منها كريستينا ففاهم انه كريستينا اختك واختك لا تجوز لك يعني في الشريعه بتاعتهم الشريعه النصرانيه بس هو فاهم انك انت ابنه انت مش ابنه وهي مش اختك فانا حلت لك اللغز وحلت لك المشكله عشان كده جاي لنا من بره حاجه اسمها عيد الام من غير اب احنا عندنا ام واب بس الام ليها ثلاثه اضعاف ما للاب من احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم ابوك الاثنين بس معرفه حق الام المضاعف حملت ولم يحمل ووضعت ولم يضع وارضعت ولم يرضع هذه الثلاثه بتوع الام واشتركت مع الاب في البر تربية وعناية ورعاية وسهر وما إلى ذلك دي مش هوى لا إلا بيخطبها عن عيد الأم امبارح وأول امبارح عن المولد وبقى الدنيا م... مولد يا دنيا ولا دنيا مولد ولا مولد صاحبه غايب ولا صاحبه حاضر لوحده مبقاش فيه والمولد من الدين والدين من المولد 300 300 ايه 3000 مولد في السنة على انه ده من الدين وحاجة بتذكر الناس بالله بتذكرنا بالنبي محمد ونحيي ذكرى النبي محمد النبي محمد ماتت ذكراه واحنا بنحييها وهنعمل اربعين وحوليا النبي محمد ذكره حي باق مرفوع ورفعنا لك ذكرك ولما نحب نحيي ذكرى النبي محمد نقعد ناكل حلويات حمصيات وسمسميات ونجيب ملبن ونجيب حصان المولد وعروسة المولد بال بالمقاسات المختلفة والأحجام المتنوعة والأشكال المتعددة هو ده احتفالنا وإحيائنا ل- لذكرى مولد النبي ده كله هوى دخل في الدين عمل منه دين ومين اللي عمل الموضوع ده الشيعة الخلاف من ايام الدولة العبيدية اول ما اقول الدولة العبيدية تبلل انما لما اقول لك من ايام الدولة الفاطمية اه قريناها في التاريخ هي الدولة العبيدية هي الدولة الفاطمية بدل ما هم عبيدية يهود تسموا بالفاطميين فاطميين يبقى خلاص عرفنا النسبة نسبة إلى فاطمة بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا سلام كلنا بنحب فاطمة وبنحب آل البيت وبنحب النبي محمد عشان كده دخلوا باسم الفاطميين وقال انتوا ما بتحبوش النبي ليه لا بنحب النبي طب مش تعملوا له مولد نعمل له مولد ويجي الخليفة الفاطمي بنفسه يحتفل في الليلة الكبيرة بمولد النبي ويوزع على نفقته الخاصة 1500 طبق من الفالوذج فالوذج آه يطلع الفالوذج للوذة ويطلع مهلبية ويا مهلبية يا ويه بلوظة وبوظة احتفاء بالمولد بعد انتم ما بتحبوش اهل البيت لا بنحبهم ده حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان عقيدة أهل السنة والجماعة طب مش تعملوا لهم مولد ده الناس اللي يحب حد بيحتفل ب- بمولده وبوفاته وقدومه وخروجه ودخول نحتفل بآل البيت ونعمل موالد وموالد وموالد ومن أيام الفاطميين شغالين في الموالد لغاية النهارده وبتزيد مع زيادة أصحاب الأضرحة والمقامات والثوابيت والمزارات ده دين لا ده هوى وهل نسميه بالبيان الطويل مش عاوز اتكلم اكتر من كده وربنا يستر ونقل مصدرية التشريع من الوحي الى الهوى من اخطر مناهج البدع والالحاد انقل وتمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا وبهما وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وتمام الفقه في الدين لقول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ايه تمام الفقه في الدين والخيرية المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي تمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا علم وعمل ليه لأن العلم إمام والعمل تابعه علم بغير عمل يورث الغضب من الله وعمل بغير علم يورث الضلال وسبيل الهداية بهما معا علم وعمل كلاهما صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن علموا وعملوا مثالهم أولئك الذين أنعم الله عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يبقى صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليه؟ علموا وعملوا غير المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا عرفوا الحق وحادوا عنه فضرب الله لهم أمثلة مثل الذين حملوا التوراة يعني علموها مثل الذين حملوا التوراة ولم يحملوا ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا به بس اسمها مشاكلة لفظية يبقى حملوا التوراة علموها ولم يحملوها لم يعملوا به مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين المثال الثالث واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلب إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء ما مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين إذا علموا فلم يعملوا فمثالهم إما أمير وإما كلاب ولهم مثل ثالث في القرآن قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل نزلت كل هذه الآيات في اليهود عليهم لعنة الله يقوم كالمثل القائل رمتني بدائها وانسلت يعني ايه قالوا احنا مش عاوزين نبقى حمير ولا نبقى كلاب احنا عاوزين العالم كله يبقى حمير وكلاب طب هم ربنا وصفهم بانهم حمير وكلاب لانهم علموا ولم يعملوا قالوا بس نحاول ان ننشر هذا في الناس عامة وفي المسلمين خاصة ويبقى عندهم قرآن واحنا نطبعه لهم ونوصل لهم مصادر ويطبع القرآن بالآلاف وبالملايين بس يبقى مجرد قرآن موجود في كل مكان وقد يعلمونه ولكن من غير أن يعملوا به من غير أن يتدبروه من غير أن يحكموه يبقى بكده يبقوا حمير ولما يبقوا حمير يركبهم شعب الله المختار ويبقى ينطبق عليهم المثل في الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه والآيات موجودة فإذا لم نعمل بها فهو لون من الانسلاخ يبقى مثلهم كمثل الكلب يبقى اللي قالوه علينا نعيد عليه نرجعه لهم ونقول لهم بضاعتكم ردت إليكم أو أنتوا عملتوا فينا كده طب إحنا هنبقى مشكلة وأنتوا اللي تبقوا كده يبقى علم بغير عمل يورث الغضب غير المغضوب عليه ولا الضالين عملوا من غير أن يعلموا فأورثهم الضلال لدرجة أنهم ما يعرفوش إلههم مين ولا يفرقون بين نبي وإله أو بين نبوة وبنوة أو بين واحد وثلاثة أو بين طبيعة بشرية وطبيعة لاهوتية وهل هما طبيعتان أم طبيعة واحدة هل امتزجتا أم انفصلتا وإذا امتزجتا أو انفصلتا فما موقف الروح القدس منهما كلام كله داخل في دائرة الضلال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فعلم بغير عمل غضب وعمل بغير علم ضلال وسبيل الخير والحق والهدى بالجمع بينهما وتمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا وبهما أي بالعلم والعمل وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا يبقى علم وعمل هو عالم لكن علم وعمل وصبر ويقين إمام إمام في الدين وقد يمكن له فيكون إمام دين ودنيا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين علم وعمل وصبر ويقين وهذه المعاني تجدها في مثل قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبيل النجاة من الخسران إيمان وعمل صالح وتواصي بالحق والتواصي بالصبر الإيمان وسبيله العلم والعلم معه العمل عمل الصالحات ثم هم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني صلاح نفس ودعوة غير و والأمر يحتاج إلى صبر أو يحتاج إلى حق والحق يحتاج إلى صبر لذا قال وتواصوا بالحق والحق مر فيحتاج إلى ما يعين عليه ألا وهو الصبر وتواصوا بالصبر وجعلها بصيغة المفاعلة والمشاركة أنا أوصيك وأنت توصيني فلم يقل وأوصوا بالحق وأوصوا بالصبر قال- بل قال وتواصوا إذا فهي مشاركة يوصي ويوصى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لأن المجتمع المسلم هكذا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة وي- ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وتمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا وبهما وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين يبقى هذا هو منهج منهج لطلبة العلم منهج لأهل السنة والجماعة أن تتعلم وتعمل وتصبر وتكون على يقين اطمئن نصر الله لهذا الدين آت والخلافة قادمة ونصر الله لإسلامه لدينه وإظهار هذا الدين على كل دين وعد مبين لا يتخلف من عند رب العالمين والالتزام بمنهج أهل السنة بالجملة وعند تقرير مسائل الإيمان خاصة يثمر صدق الانتساب إلى السلف ويوحد الصف ويجمع الكلمة ويكثر الصواب ويقلل الخطأ ويحقق التمكين ويحصل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة والالتزام بمنهج أهل السنة هذا الذي ندندن حوله واللي كنت شرحته من قبل هذا رجعت أجملت القول في عقيدة أهل السنة والجماعة ثم عدت أفصل القول فيها من هذا الكتاب درة البيان أصول درة البيان في أصول الإمام إن كان متنا فقد جعلته شرحا يعني صاحبه لم يشرح فلما توافق المتن مع عقيدة أهل السنة والجماعة رجعنا إليه نشرحه شرحا وإن لم يكن مستفيضا نظرا لأننا تناولنا ع- العقيدة الصحيحة من قبل ونحن نشرح ركائز الإيمان تناولناها من العقيدة الصحوية ومن- ومن كتب العقيدة المقررة التي تشرح عقيدة القرآن والسنة ببساطة ببساطة يعني من غير فلسفة من غير تعقيد من غير سفسطة من غير علم كلام فلهذا نحن لم نتوسع كما ينبغي فبنقول الكلام عن منهج أهل السنة والجماعة والالتزام به في المنهج بصفة عامة الذي ندندن حوله وفي مسائل الإيمان بصفة خاصة يعني الأمور العقدية لأنه ما دون العقيدة عندنا يقبل وجهات النظر لكن أمور العقيدة الحق فيها واحد لا يتعدد فماذا بعد الحق إلا الضلال فالالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة وعند تقرير مسائل الإيمان خاص عن أمور العقيدة يثمر صدق الانتساب إلى السلف يثمر صدق الانتساب إلى السلف ونحن كلنا نرجو أن نكون على خطى السلف النهاردة أصبحت كلمة السلفية وصمة عار سلف أنا أقول أنا أريد أن أكون أرجو ولا أقول أتمنى تمني بعيد المنام بس عاوز اقرب المسافه اقول ارجو يعني انسان عشان يبقى زي السلف وعاوز اقول السلف وانزل مثلا كده لجيل تابع التابعين ومن بعدهم لانه عاوز يبقى زي السلف يعني زي الصحابه يبقى نتمنى التمني بعيد المنال هذا مين ممكن يبقى زي الصحابة هذا الجيل القرآني الفريد ولما تقرأ عن مناقب الصحابة مش ممكن ما انت سمعت حديثا واحدا لئن أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب بس كل الحكاية على نحو ما قال الشاعر وتشبه وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح على نحو ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة طب مين اللي هيبقى زي النبي إطلاقا بس أنت بتتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فبتتشبه بالسلف الذين هم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان طب ويجي التشبه بالسلف وصدق الانتساب إلى السلف إزاي؟ بالعقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة لا هي عقيدة الشيعة ولا الخوارج ولا المعتزلة ولا المرجئة ولا الصوفية ولا التكفير ولا الأشاعرة ولا الماثردية ولا أهل الحداثة ولا أهل العلمنة أنت بتبعد عن كل فرق الضلال من يوم ما نشأ وإلى يوم الناس هذا لأن كل شوية تطلع فرقة أو كانت موجودة وأنت بتسمع عنها اللي ما كانوش يسمعوا عن القديانية والبابية والبهائية فمنهج أهل السنة أكثر طريق للانتساب إلى السلف شوف لما يبقى واحد زي سيدنا الإمام أحمد بن حنبل ومين يشرئب بعنقه أو يتطاول برقبته يقول أرجو أن أكون كأحمد يمكن تقول أنت بيقين عالي ليس على الله بعزيز لكن المسألة ممكن مع الفارق الزمن ضربه يعني أهو أحمد بن حنبل في زماني وإذا في أحمد بن حنبل قياسا إلى زماننا برضه بس يبقى زي أحمد بن حنبل بس على قد الزمان اللي هو فيه فيكون الفارق كالفارق بين العمالقة والأقزام فالانتساب لمنهج أهل السنة والجماعة يثمر صدق الانتساب إلى السلف ويوحد الصف يوم ما نتجرد لله طلبة العلم الغلابة المساكين مش عارفين مين صح ومين غلط هم بس بيقعدوا في مكان واحد او بيسمعوا الشيخ واحد او امام واحد لا ده بيقعد في الجامع ده وفي الجامع دكتور وبيقعد في الجامع شوية وقدام التلفزيون شوية ومرة يسمع فتوى في التلفزيون زي كنا بنعلق عليها أو يقرأها في صحيفة والمشكلة لو إنه عنده حتى يعني حاجة كده قاعدة ينطلق منها لما يشوف حاجة زي دي يلقي بها أرض الحائط لكن يجي إيه رأيك عم الشيخ الفتوى دي ممكن تكون صح يا ابني مفيش ممسوحة مش لازم يكون عندك كده يعني ما كانش ديني يبقى عقل تيجي ازاي وبعدين طب لما يسمع فتوى من الهدام ده او يقول لك ده لا ما قلتش دي انما بتجيله الفتنه لما يسمع الفتوى من أهل الفتوى يبقى فتنة فبنقول بناء على القواعد اللي ذكرناها ومنها انه ما نخرجش التشريع من الوحي الى الهوى ان الالتزام بمنهج السلف يوحد الصف ويجمع الكلمه ويؤلف الامه ويكفر الصواب مش هيبقى كل شيء صواب مية المية لأنه لا عصمة لأحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام لكن تتضح المعاني يوم ما أنا أتجرد في كلامي لله عز وجل تستبيل أنت مني الحق تتضح ليك الطريق بيحدث الغبش لما تسمع واحد تاني وممكن يكون هو ليه منصب وأنا مليش اي نعم احنا الاثنين اساتذه في جامعه بس هو عنده بتاع عنده منصب تاني يوم انت تبدا تشك طب وانت زي ال ما الطريق تعبان زي ما في ناس ممكن يسمعوا لنا عشان احنا بنطلع في التلفزيون انما ما يسمعوناش عشان بنيجي في الجوامع دي امور من فتن اخر الزمان فبنقول الالتزام بمنهج السلف يكثر الصواب ويقلل الخطأ مش هينعدم بس يقل وممكن الأمة تلتقي وإن اختلفت وجهات النظر بس في عقيدة واحدة احنا لما نيجي النهارده نتكلم في قضية في التقريب بين ال- المذاهب قضية مش تقريب في كل حاجة احنا عاوزين تقريب في العقيدة والأصول إنما الفروع لطالما قلت الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع ولا يعنيني أن أختلف معك في الفروع أو تختلف معي ويكون من باب اختلاف التنوع للتضاد ونقول هذا الاختلاف لا يفسد للود قضية إنما لما يبقى الخلاف في العقيدة والأصول هذا هو الخلاف ولذلك نحن لا نقبل التقارب بيننا وبين من اختلفوا معنا في العقيدة والأصول كالشيعة ونحوهم فالالتزام بمنهج أهل السنة يكثر الصواب ويقلل الخطأ يوم ما ده يتم يحقق لنا التمكين في الأرض ويحقق التمكين والتمكين وعد الله ولكنه مشروط بشرطه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ده العنوان الإيمان والعمل الصالح على نحو ما كنا نقول وتمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا وبهما وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين فده معنى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بإيه؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا مقابل ايه ايه الشرط يا رب يعبدونني لا يشركون بي شيئا تحقيق العبودية الحقة لله الخالصة لله عز وجل يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون طب يا رب ده في أمريكا اللي يعني بيحاول يلعب من وراها ولا ما ياخدش الإذن ولا كذا عندنا نماذج موجودة يقوم ربنا يقول لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض مش هتخلف كما انهار الاتحاد السوفيتي ستنهار امريكا هتقول باذن الله اقول لك تحقيقا لا تعليقا هتقول ان شاء الله اقول لك تبركا لا استثناء انما والله لن تبقى طويلا بل هي تترنح ترنحها الاخير وترقص رقصه الموت لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير يبقى الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة يحقق التمكين يعني في الدنيا ويحصل يحصل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة يعني مش تمكين في الدنيا وبس والنجاة والفلاح بإذن الله تبارك وتعالى دنيا وأخرى لأن وعد الله لأهل الإيمان ليس منحصرا في الآخرة فقط ولا في الدنيا فقط بل هما حسنة الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هما كما قال الله في الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ده في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وده في الآخرة يبقى دنيا وأخرى لذلك نقول والالتزام بمنهج أهل السنة بالجملة وعند تقرير مسائل الإيمان خاصة يثمر صدق الانتساب إلى السلف ويوحد الصف ويجمع الكلمة ويكثر الصواب ويقلل الخطأ ويحقق التمكين ويحصل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين أحبتي في الله تعالى تناولت مع حضراتكم من خلال متن درة البيان في أصول, في أصول الإيمان الباب الأول الذي هو عبارة عن مبادئ ومقدمات أخذنا مبادئ علم الإيمان ومقدماته وأخذنا فضل الإسلام وأهله وأهل السنة والجماعة وخصائصهم ومنهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة هذه مجموعة مقدمات كان لا بد منها تناولناها بفضل الله تعالى بما يفي ببيانها ويكفي للمقصود منها ثم بعد نشرع إن شاء الله تعالى مع الباب الثاني والدخول في عقيدة أهل السنة والجماعة تحت عنوان حقيقة الإيمان وأركانه موضوع محاضراتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع نفس لا تشبع عين لا تدمع من دعاء لا يرفع من دعوة لا يستجاب لها اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين اللهم ارحم عبادك المستضعفين واخصص من بينهم إخواننا في فلسطين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم قبل قتلاهم اللهم أنزل الصبر على أحيائهم من السكارى واليتامى والأرامل والبائسين والمحرومين اللهم ارحم ضعفنا واغفر جبننا وتجاوز عن تخاذلنا وتكاسلنا اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر أرنا قدرتك في الكافرين أرنا رحمتك بالمؤمنين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل نفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يغفر الله لي ولكم سألكم صالح الدعوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته